ماشي ومتكبر وفاكر مفيش زيك انا كنت في شبابي متعافي واخد من غرور زيك وطوعت هوى الشيطان ومشيت للهلاك زيك طوعت هوى الشيطان ومشيت في الهلاك زيك وكنت فاكر الدنيا على حالها كده حدود وإن شبابي وصبايا وصحتي حدود أتاري الدنيا غدارة وعلى حالها ما بتدور أتاري الدنيا غدارة وعلى حالها ما بتدور ادي شبابي راح والشعر مني شاف والعمر عدى وراح والفرح ولا وغاب والظهر مني انحنى كاني ما كنت شباب الدنيا اصلها غروره يا مغرب كتير زيك اجري مهما تجري يا ابن ادم ما حينوبك الا نصيبك اجري مهما تجري يا ابن ادم ما حينوبك الا نصيبك واللي انكتب على دينك هو ده نصيبك واعز يا حبيب ليك على باب القبر حيسيبك يا ظالم الناس الدنيا مش دايما لك لا هتنفعك عزوتك ولا هينفعك مالك لما ينقفل عليك القبر وتتحاسب بأعمالك لما ينقفل عليك القبر وتتحاسب بأعمالك ساعتها راح تمسكك ومنين تجيب الرد وتدوق عذاب النار ومش هيدافع لك حد وعملك يجيلك بمنظر ما شفت زيه حد وتسأله انت مين وتسأله انت مين يقول لك انا عملك وتسأله انت مين يقول لك انا عملك تقول له لو شفتك في الدنيا كان شعري شاب منك يقول لك انا انيسك في قبرك بفكرك بظلمك يقول لك انا انيسك في قبرك بفكرك بظلمك يا عبد توب لله واعمل حساب الاخرة يا عبدي توب لله واعمل حساب الاخرة الدنيا فانية يا فاني والاخرة دايما اللي انت عامل كبير ليه تعمل كبير على الناس الكبر لله وحده الكبر مش على الناس ولسانك ده ملي ليه يجيب في سيرة الناس بتدور ليه على الأذى يا ظالم يا ظالم وظلم الناس لو قدرت على الأذى راجع وشاور نفسك ملي ما ترضهوش على نفسك ما ترضهوش على الناس يا قلبي صلي وسلم على رسول الله ده حب الحبيب ده حب الحبيب النبي اللهم صل عليه هز القلب من جواك ومدح الحبيب النبي في القلب يا محلاك من معجزات النبي قاد رسول الله لما امر رب العباد بالهجرة من مكة إلى المدينة وكان أبو بكر معاه دخل الغار الحبيب النبي والصديق وياه قال له ما تخافش يا صاحبي فاضي اليامة مع الغار والعنكبوت خباه
يا عيني يا حمار يا ابو صحة واصحى الأول. أها.
طه جد الحسين نبينا هو الشفيع والطمين لنا كلنا طه جد الحسين نبينا هو الشفيع والطمين لنا كلنا طه حبيبنا ورسول طه حبيبنا ورسول طه نبينا طه حبيبنا ورسولنا ونبينا صاحبنا ورسولنا ونبينا صاحبنا ورسولنا ونبينا خلاص انت تنقص النبينا طول عمري وانا نفسي ازوره واشوف جماله واعدي بحوره واصلي في مكه واتملى بنوره طول عمري وانا نفسي ازوره واشوف جماله واعدي بحوره واصلي في مكه واتملى بنوره واقول له يا طالع يا زين يا غالي حبك يا زين شغل لي بالي واقول له يا بابا يا زين يا غالي حبك يا زين شغل لي بالي يا قلبي صلي عليه وسلم اللي القدر من اذى معاني من شوق يا طه انا بتكلم نفسي ازورك طه يا هادي واشاغب مكه واروي فؤادي انا نفسي ازورك طه يا هادي واشاغب مكة واروي فؤادي الله الله طه حبيبنا طه نبينا طه رسولنا طه حبيبنا طه نبينا طه رسولنا طه حبيبنا ونبينا ورسولنا طه زينة ده الحسن نبينا مبروك يا حج وانت يا حجة لما تحب وتصلوا في مكة عقبال العودة وكل الأحبة مبروك يا حج وانت يا حجة لما تحب وتصلوا في مكة عقبال العودة وكل الأحبة وتشوف نور النبي الغالي نور في المدينة يا ناس بلادي وتشوف نور نور الخالق نور في المدينة يا ناس بلادي الله لك ربي كريم
كده كده ابو جمال يا غالي اللي بتشفي الأسد ولك ربي كريم عالم بحالك وبأحوال عباده عليم الشكوى لغيره مذلة لا اله الا الله الشكوى لغيره مذلة ربك رؤوف ورحيم في كل حال اشكره ده بيقبل الدعوات أموره موجود يا عبدي في كل قلب سليم
يابا يا صالح يا عبدو يا صالح يا استاذ المسؤول
بداية الخلق آدم والأساس الأم وأحلى رضا حتنوله هو رضا الأم وأحلى حنان في الوجود هو حنان الأم مسكين يلي عشت محروم من حنان الأم عيني على الأم حنان الأم عيني على الأم حنان الأم عيني على الأم حنان الأم لا خال ولا عم هيشيل الهم عيني على الأم وحنان الأم لا خال ولا عم لا خال ولا عم راح يشيل يشيل الهم راح يشيل يشيل الهم رضا الأم من رضا الرب رضا الأم من رضا الرب رضا الأم من رضا الرب رضا الأم من رضا الرب أمك أمك أمك اوعى تزعل أمك اوعى تزعل أمك اوعى تغضب أمك يا ما شالت همك أمك أمك أمك آه، اوعى تزعل امك آه، اوعى تغضب امك دي يا ما شالت همك لا خالك ولا شافت مين امك آه، امك امك امك آه، امك لو تدعيلك كل الخير هيجيلك وهتنور اناجيلك آه، امك يهدي ايديك يا مشالي بدي ايديك حاول كمان ترضيك سهرانة وشايلة همك آه، أمك أمك أمك آه، اوعى تزعل أمك آه، اوعى تغضب أمك آه، أمك حن عليك يا مشالي بدي ايديك يا مشالي بدي ايديك أمك لو تدعيلك كل الخير هيجيلك وهتنور أناجيلك اوعى تزعل أمك تملك أمك يزعل قضيه تشغل بالك تخليها تسهر ليلك سهرانة وشايلة همك آه، أمك أمك أمك آه، اوعى تزعل أمك آه، اوعى تغضب أمك آه، أمك حن عليك يا مشالي بدي إيديك يا مشالي بدي إيديك أمك لو تدعيلك كل الخير هيجيلك وهتنور أناديلك اوعى تزعل أمك تملك صبري ضاق هتنول بركات دعاك مفتاح الجنة معاك تملك صبري ضاق هتنول بركات دعاك مفتاح الجنة معاك اه اكسب رضا أمك اه أمك ليك إيديك يا مشالي تكفي إيديك حاول كمان ترضيك وإيه تزعل أمك أروح قول لها سامحيني ده أنتي نور عيني روح قول لها سامحيني آه، ده أنتي نور عيني من غيرك يرعيني أروح قول لها سامحيني آه، ده أنتي نور عيني من غيرك يرعيني يا عيني يا عيني على الأم قوي حنان الأم لا خال ولا عم راح يشيل الهم راح يشيل الهم أدار رضا الأم أمين رضا الرب أمك أمك أمك أمك أمك أمك اوعى تغضب امك اوعى تزعل امك ياما شالت همك لا خالك ولا عمك راح يشيل همك لا خالك ولا عمك ولا حد هيشيل همك يا يا يا سيدنا النبي علمني زماني والدنيا اقول نعم او لا ناس فرحت اللسان في قولك نعم او لا وفي ناس تحب الباطل وناس تحب الحق خلي شكوتك لله وتشكي لغيره لا تايب على كل عاصي اما المنافق لا ولا كل قلب يا ناس للدمعة حنورة ربك كريم وعليم وهو نصيرك علمني زمني والدنيا أقول نعم أو لا علمني زمني والدنيا أقول نعم أو لا بالنص صرحت اللسان يقولك نعم أولى ما اتفرحت بيك يقولك نعم أولى وفي ناس تحب الباطل وناس تحب الحق في ناس تحب الباطل وناس تحب الحق خلي شكوتك لله وتشكي لغيره لا خلي شكوتك لله وتشكي لغيره لا كيف على كل عاصي أما المنافق لا كيف على كل عاصي أما المنافق لا ولا كل قلبي يا ناس دمع حني ورق ولا كل قلبي يا ناس للدمع حني ورق ربك كريم وعليم وهو نصير الحق يا سيد اللي انت غاوي الفتن ومفرق ما بين اتنين وطوعت مشي الشيطان اصلك من الظالمين وشهدت زور يا ظالم والكلمة ظلمت بريء اللي انت غاوي الفتن ونفرق ما بين اتنين وطوعت مشي الشيطان اصلك من الظالمين وشهدت زور يا ظالم وشهدت زور يا ظالم وشهدت زور يا ظالم وبكلمة ظلمت بريء رميته في بحر الهموم وصبح يا دنيا غريب قول لي ايه خدته يا صاحبي من اذى المخاليق هتردي تقول ايه امام احكام الحاكمين يلي غويك الربا اصلك بتاكل نار يلي غويك الربا اصلك بتاكل نار مأواك جهنم يا ظالم ومكانك مع الكفار او اشتمالك وعمال تبني دار ورا دار حوشت مالك يا ظالم وعمال تبني دار ورا دار لا هينفعك مالك ولا مليون دار لا هينفعك مالك ولا مليون دار لما تتحاسب امام الواحد القهار يا رب تهدي نفوسنا وتهدي نفوس الناس يا رب تهدي نفوسنا وتهدي نفوس الناس يا رب يا رب يا رب ونعم رضانا يا حي يا قيوم واكفينا شر الناس وابعدنا عن الوسواس اللي فاكرنا ازاي ننساه واحنا مسيرنا في يوم نلقاه اللي فاكرنا ازاي ننساه واحنا مسيرنا في يوم نلقاه خلقت الورد في الاشواق وبالعمد رفعت سماء عبد زليل وبترجاك عبد زليل وبترجاك المغفرة وحسن الوقات ياللي فاكرنا ازاي ننساك خلقت بحور وانهار ووديان واشجار خلقت بحور وانهار ووديان واشجار خلقت نور وخلقت نار خلقت نور وخلقت نار وسر الكون كله وياك ياللي فاكرنا ازاي ننساك خلقت نور وخلقت نار سر الكون كله وياك خلقت بحور وانهار ووديان واشجار خلقت بحور وانهار ووديان واشجار خلقت نور وخلقت نار خلقت نور وخلقت نار سر الكون كله وياك ياللي فاكرنا ازاي ننساك بعثت رسولك طه الأمين رحمة لكل العالمين بعثت رسولك طه الأمين رحمة لكل العالمين هو شفيع وضمير هو شفيع هو ضمير ونوره من نور هداك ياللي فاكرنا ازاي ننساك خلقت بحور وانهار ووديان واشجار خلقت بحور وانهار ووديان واشجار خلقت نور وخلقت نار خلقت نور وخلقت نار سر الكون كله وياك يا اللي فاكرنا ازاي ننساك ازاي ننساك وانت خالقنا ومن سماك انت رازقنا ازاي ننساك وانت خالقنا ومن سماك انت رازقنا ازاي ننساك وانت خالقنا ومن سماك انت رازقنا ازاي ننساك وانت خالقنا ومن سماك انت رازقنا يا مبدع كل الكون يا مبدع كل الكون المغفرة وحسن الوقات عبد زليل وبترجاك عبد زليل وبترجاك عبد زليل وبترجاك ياللي فاكرنا ازاي ننساك اللي فاكرنا ازاي ننساك واحنا مسيرنا في يوم ننساك اللي فاكرنا احنا مسيرنا في يوم ما نقي الواد فيه اشواق وبنعمك رفعت زمن عبدي زليل وبطرك جاك عبدي زليل وبطرك جاك بالمغفرة وحسن لقاك يلي فاكرنا ازاي ننساك يا رب يا رب يلي فاكرنا ازاي ننساك واحنا مسيرنا في يوم نبقاك يلي فاكرنا ازاي ننساك واحنا مسيرنا في يوم نبقاك خلقت الورد فيه اشواق ودي نعمك رفعت سماك خلقت الورد فيه اشواق ودي نعمك رفعت سماك عبد سليم فترة عبد سليم فترة المغفرة وحسن لقاء عبد زليل وبطرة المغفرة وحسن لقاء خلقت بحور وأنهار ووديان وأشجار خلقت بحور وأنهار ووديان وأشجار خلقت نور وخلقت نار وسر الكون كله وياك خلقت نور وخلقت نار سر الكون كله وياك بعثت رسولك طه الامين رحمه لكل العالمين بعثت رسولك طه الامين ده رحمه لكل العالمين هو شفيع وهو ضمير هو شفيع وهو ضمير ونور مين نور هداك ونور مين نور هداك ازاي ننساك انت خالقنا وننساك انت رزقنا ازاي ننساك وانت خالقنا وننساك انت رزقنا يا مبدع كل الكون المغفرة وحسن الوهاب يا مبدع كل الكون المغفرة وحسن الوهاب عبد زليل وبطرة ذات عبد زليل وبطرة ذات المغفرة وحسن الوهاب